به أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم تحت عنوان الأزهر الشريف والدور المفقود هذه الحلقة بالتنسيق مع برنامج انحراف آه، الكثير من الأحباب وكثير من المشاهدين بينتظروا برنامج انحراف اللي بيعرض كل ثلاثاء في هذا اليوم على شاشة الرحمة فاحنا لأهمية الموضوع أردنا أن يجتمع برنامج مجلس الرحمة مع برنامج انحراف بإذن الله رب العالمين في هذا اللقاء على مدار هذا الوقت القادم بإذن الله رب العالمين في قضية مهمة جدا لماذا؟ لماذا نتكلم في البداية عن الأزهر الشريف والدور المفقود وإحنا بنركز دايما وبنقول بنفخر ونعتز بانتمائنا للأزهر الشريف وكان الأزهر الشريف وسيظل بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه مصدر الإشعال المعرفي والإيماني باسم الإسلام ووصيات ووص ووسطيته العادلة وهو ما يزيد على الألف عام ينشر القيم الإيمانية وييسر سبل تحصيل العلوم اللغوية والشرعية والمعرفية ولذلك فهو حصن أمان للمجتمع المصري بخاصة والدولي بصفة عامة من الغلو والتطرف الفكري بيتصدى لقاداتهما كما تصدى للمستعمرين والغزاة على أرض مصر دائما لكن هذا لا يروق لأعداء الإسلام فقد وجدوا فيه الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها دائما مخططاتهم فكادوا له كيدا عظيما واستعملوا نفرا من أبنائه الطامعين والذين استهوتهم الشياطين لينفذوا مخططاتهم الأثيمة عسى أن يغلق الأزهر أبوابه يوما ما آه، له خطط كثيرة والوسائل متعددة ولكن بنتكلم عن الأزهر المفقود الأزهر الشريف والدور المفقود بداية وبداية هذه السلسلة في مسألة الأزهر بالتأكيد أستاذنا الدكتور عبد الله بركات أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية وهو غني عن التعريف للجميع أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمره يا رب العالمين يتكلم في برنامج انحراف كل ثلاثاء عن الأزهر وماذا ينبغي وماذا يجب علينا أن نفعله تجاه هذه يعني القيمة والقامة الكبيرة اللي بيسمى الأزهر الشريف والاحترام الكامل والتقدير والإجلال والتبجيل لكل علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا الذين ينتسبون للأزهر الشريف ولكن تكلمنا الحلقات السابقة مشاهدينا الكرام عن الصدمة فقرات من الإنجيل في المناهج التعليمية للثانوية العامة في كتاب التربية الوطنية وأحب أقول لحضراتكم أن هناك مفاجآت عديدة ظهرت اليوم وهتبقى صدمة أكثر وأكثر حينما يتكلم المسؤول الكبير والمسؤول عن التعليم في مصر المسؤول الأول عن التعليم في مصر ويقول ما فيش أخطاء في كتاب التربية الوطنية احنا عرضنا الكتاب على لجنة من كبار علماء الأزهر الشريف ووافقوا على هذا الكتاب قبل طبعه فلا داعي لهذا الكلام ولا داعي لهذه البلبلة والإثارة اللي انتوا بتعملوها ما فيش أخطاء في كتاب التربية الوطنية ده مين اللي بيقول الكلام ده وهو مسجل ده المسؤول الأول عن التعليم في مصر وزير التربية والتعليم هنسمع مفاجآت عديدة وهنتكلم وهنقرأ في عدد الرحمة إن شاء رب العالمين اللي هيكون موجود في الأسواق يوم الأربعاء بإذن الله رب العالمين يوم الخميس على مستوى الجمهورية إن شاء رب العالمين هنتكلم النهاردة عن الأزهر مع أستاذنا الدكتور عبد الله بركات اللي بنسعد بيه وبنشرب بيه إن يعني وبنسعد على هذا التكامل في برنامج مجلس الرحمة وبرنامج انحراف أستاذنا الدكتور هنتكلم عن الأزهر ولكن إحنا غدا وأنا بدعو الكل الحلقة دي تمهيد لحلقة غدا حلقة الغد بإذن الله رب العالمين هنتكلم عن المناهج الأزهرية بتكلموا عن إيه؟ عن المناهج الأزهرية من خلال الكتاب إيه المخالفات اللي في الكتب أقول لحضراتكم يصل الأمر إلى أن هناك أخطاء في المناهج الأزهرية وصلت إلى حد التكفير يا الله وصلت إلى حد التكفير في المناهج الأزهرية فين الكلام ده وفي سنة كام وفي كتاب إيه وفي صفحة إيه ده اللي هنتكلم فيه غدا باذن الله رب العالمين وانا بدعو اساتذتنا ومشايخنا في الازهر الشريف القائمين على المؤسسه الازهريه آه، في مشيخه الازهر وقطاع المعاهد الازهريه انهم يتابعونا علشان يعرفوا الاخطاء اللي موجوده في الكتب الازهريه والمناهج الازهريه من اجل اللي يتم تنقيتها وتعديلها غدا باذن الله ولكن للاسف دكتور عبد الله وهنبدا مع بعض مباشره وهنستقبل تليفونات حضراتكم وهنستقبل رسائل حضراتكم من خلال شريط الرسائل وهنستقبل الاتصالات والرسائل ان شاء الله للاسف الدكتور عبد الله انا هدخل في الموضوع مباشره حضرتك بتتكلم منذ فتره عن الازهر الشريف وكيف نطور الازهر وكيف ننقي الازهر وكيف الى اخره وبتضع روشته آه، لعلاج الازهر وللنهوض بالازهر من اجل ان يؤدي دوره العالمي اللي كان موجود قبل ذلك ولكن للاسف آه، وهو للأسف نعم المحيطين بفضيلة الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور آه، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف آه، بيقولوا إن مقام شيخ الأزهر أسمى من أي محاولة للتطاول عليه مقام شيخ الأزهر محفوظ من ألف عام وتوقيره من توقير الدين الإسلامي بمعنى أنا آه، سامع مثلا كلمة عن الدكتور عبد الله آه، سواء كانت آه، صح آه، يعني صوابا او خطا ان كان خطا وحضرتك بتظن انه صح فانا بقول لحضرتك والله واحد اتنين تلاته اربعه التصور اللي حضرتك واخده ده غلط ولكن احنا بالمعنى الشعبي يا دكتور عبد الله بنيجي نطبل لشيخ الازهر راي حضرتك في هذا الكلام
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عليه ومن الصلاة اتبع والسلام.
هداه بعد آه، بداية آه، أخي الحبيب لو كنا ممن يقبل التطاول على مقام شيخ الأزهر كان الفترة اللي منع فيها شيخ الأزهر من دخول مكتبه كانت استمرت حتى الآن نعم
وفضيلة الإمام يعلم هذا أنا الذي رفضت أن أكون مع هؤلاء وإخواني اعتبروني خذلتهم يومها ايوه اعتبروني ان انا خذلتهم آه، يومها آه، ال- ال- المفهوم ده مغلوط انا عندي فئتين في مشايخ الازهر آه، حسابهم على الله مم.
ولما كتبنا المقال لعلماء او هيئه كبار العلماء آه، حتى لا تكون فتنه مم.
أردنا بس ي- لعلهم ينتبهون ويتحملوا مسؤولياتهم أمام الله ال- ال- ال- آه، قدام مني فريقين في ال- ال- ال- المؤسسة الأزهرية فريق يطلع آه، يعني مش قادر أفهم يعني كم- كمان يقرأ لا تقربوا الصلاة ويقف ي- ي- يزعم أن الحديث عن الأزهر ومشاكله آه، آه، يعني تحقير من شأن الأزهر أو آه، يعني يصيبه بألم نفسي ايوه انت ازاي تهلهل الازهر في الاعلام انا مش قادر افهم آه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لو ان فاطمة بنت محمد سرقت اعمل ايه مم.
يعني اي زعيم في الدنيا اي كبير اي محترم بيجي يقولوا له ابنك شرب ابنك هلس ابنك قتل ابنك صدم واحد بالعربية بيعمل ايه سمعنا عن حد بيجي يقول القانون ياخد مجراه او او شرع ربنا ياخد مجراه نادرا ولا بيروح يداري على ابنه يقول ادفع من جنيه المليون بس كتمه على الخبر مم.
مش هو ده اللي موجود تمام هذا هو شغل الاهواء انما سيدنا النبي لا سيدنا النبي يقول لقطعت يدها لو ان ف... وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها مم.
اذا الاعتراف بالخطا اذا وجد اذا وجد هذه مندوحه اسلاميه فمشايخنا اللي بيقولوا ان الكلام ده اهانه للازهر وغصه في قلوبنا واصابتنا بالم نفسي والكلام ده ما ينفعش بقول لهم راجعوا ما قاله النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاه والسلام الامر الثاني يقول لك طب ما هو النصيحه على الملا فضيحه قبل ما تحكم الحكم على الشيء فرع عن تصور تصور احنا لما رفضنا اه، اخراج الشيخ من مكتبه وعملنا الدراسة اللي سميناها استبي... استبيان حول الازهر ومنظومته وادائه واستطلعنا فيها رأي عشرة الاف واحد من المؤسسة الازهرية اول نسخة قدمناها كانت لفضيلة الامام الاكبر نعم
آه، المفتي لما فضيله المفتي لما راحت له النسخه بتاعته اتصل بالتليفون قال يا جماعه طب يبعتوا لي كمان 15 نسخه بعت له 25 نسخه احنا عايزين كل العلماء يقروها ايوه مفيش رئيس الجامعه نواب رئيس الجامعه مفيش عميد في الك- في الجامعه الا لما راحت له نسخته مفيش رئيس قسم إلا لما راحت له نسخته ومن عجب مفيش قسم واحد درسها مم.
هل ده تعليمات جاية انا ما اعرفش الغيب ما اقدرش اقول اه او لا بس تواترت الكلمة ما حدش جمع اخواته وقال يا جماعة تعالوا نشوف المجانين دول بيقولوا ايه ما سمعناش الشيخ الازهر ولا غيره يقول طب تعالى يا عم اللي عملت الدراسة دي جبت الكلام ده منين ان كان معترضا عليه وان كان صوابا ما سمعناش ان يقول والله احنا كنا غلطانين وهنصلح وايديكم في ايدينا نعم ما حصلش لا هذا ولا ذاك بل أنا شخصيا لما كلمت فضيلة الإمام في مكتبه وهو يعني متحامل على كلية الدعوة بشكل كبير جدا وبيزعم انها وكر الإرهابيين والمتطرفين وقلت له أنا قطعت الأجازة وجيت لأني أنا سمعت إن أنت قدمت طلب رسمي بإلغاء كلية الدعوة مم.
الكلية اليتيمة اللي مفيش غيرها اللي ال- اللي الخريج الوحيد سوق العمل محتاجه بكثرة وبوفرة هو خريج الدعوة قال لا لا لا شوف خلص ريح نفسك يا دكتور أنا اللي أقول إيه الصح وإيه الغلط أي وإيه اللي يمشي وإيه اللي ما يمشيش خلاص شكرا حتى مجرد النصيحة رافض يسمعها آه فلو أن هذا الفريق كلف نفسه وسألنا لعرف واللي بنكتبه في ال- جريدة الرحمة في كل عاداتها السابقة واللي بقوله في البرنامج أنا مسؤول عنه وكل كلمة بقولها ليها مستندها مم.
لأن أنا لن أضع رقبتي تحت المقصن أنا يوم ما يوم ما أروح شهيد وأتمنى الله- على الله أن يرزقها أن يحرمني أجر الشهادة أبقى زي طفل أصحاب الأخدود مم.
ما تروحش لكده فكل اللي بيتكلم معايا مستند ومعايا يقول يا جماعة لك هذا فريق الفريق الثاني اللي انت سميته المطبلطية مم.
ده مصيبة سودة يعني لما اقرأ عنوان كبير في صوت الازهر كلنا الطيب انا بقول اقسم بالله ليس فيهم من يحب الطيب لان اللي يحب الطيب يقيه جهنم وغضب الله وحساب الله انا يضيق صدري ولا ينطق لساني واللي بقوله في الحلقات لا يساوي واحد على مليون مم.
مما يصلني من مستندات او كلمات انا جاتني رسالتين من طالب الرساله هو جاي فرحان هيجي من من النجع بقى مم.
جاي جايب ستة وت... جايب 99 وستة من عشرة وجاي ملتحق بكلية الطب
نعم جاي فرحان بقى جاي رجليه اللي مش عارف شكلها ايه جاي هنا بقى مم.
الطايره فبيقول انا بحبك في الله واسال ربنا ده رساله عاليه قوي ابكتني وخلاص ه- هشوفك بقى رؤيه العين كنت بشوفك في الشاشه هشوفك رؤيه العين اهلا وسهلا انا ما اعرفوش تاني يوم فوجئت نفس الرقم بيسب ويلعن في الازهر واللي يجيبه الازهر واللي انا ما اقدرش اقول نص الرساله مم.
وانا احتفظت بيهم عندي على الح- الحافظه في, في التليفون ل- لمن يريد قراءتها ورقم الطالب موجود يتصل عليه يعني انا مش نعم وا- واضح المعنى انا بسال سؤال ايه اللي يوصل الولد لهذا الاحساس اقصى النقيض من واحد بيعظم في الازهر والازاهره وفرحان ان جاي قبله الع- العلم تاني يوم يسب ويلعن يصل الى سب ما اقدرش اقوله بلساني طيب خلينا أقول لحضرتك آه، يعني كلمة آه، في سلبيات في سلبيات في الأزهر زي ما السلبيات موجودة وهنيجي للفريق الثاني زي ما السلبيات موجودة في كل مكان وفي كل قطاعات الدولة ومؤسسات الدولة الصغيرة قبل الكبيرة ليه انتوا بتاخدوا بتركزوا على السلبيات وما بتركزوش على الإيجابيات اللي في الأزهر قبل ما اجاوبك ادي منشطه أي التعليم الازهري يقبل التحدي مم.
خلاص تمام مبادره الطيب تنطق للنهوض تنطلق للنهوض بالتعليم من الابتدائيه للجامعه مم.
تخش جوه مع المايسترو اللي واضع الخطة الدكتور عبد الدايم نصير شوف يقول لك هنا ايه اصلاح التعليم وليس تطويره اكبر التحديات التي يواجهها يواجهها الازهر انت كراجل اعلامي تفهم منها ايه يا شيخ ملهم مم.
ده مش تناقض يا شيخ ملهم طبعا
انت طبعا.
بتقول لي انت بتقول لي قدام انا بتحدى الدنيا اه
كأن احنا كلنا كذابين ومنافقين وبنصف الأزهر بما ليس فيه بينما انت جوه بتعترف بتقول احنا مش بنطور يا جماعة ده احنا بنصلح انت بتعترف اعتراف صريح بانك خربان بانك مم.
خربان ما يضحكوش على الناس يا جماعة طب ما بقول لك التعليم الأزهري ينتفض اه فهو عاوز يشوف ايه الأخطاء ويصححها ويقومها وينقيها والله يا شيخ ملهم لو لو ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا خلي بالك اما بتنفخ في الميت ما بيصحاش ما بيصحاش مم.
ولو كانت النية موجودة للإصلاح كانوا حرص حرصوا على الإصلاح مش اللي بيطبلوا اللي انت بيتهم مطبلاتيه هم اللي موجودين ارجع للكلام بتاعك انا بدايه شيء طبيعي كل واحد فينا بيتمنى ايه مم.
الشيء الطيب الشيء الكويس الاصل في مقام شيخ الازهر انه فوق الرؤوس الازهر ان في كل المشايخ احترام نعم هو احنا احنا نعم.
احنا متربيين بالاسلام مم.
هو انا قليل الادب انت معنى كده انك بتسميه انت هنا سميت اللي بيتكلموا ان هم متطاولين وطلاب شهره وانهم متطاولين ولازم القانون ياخد مجراه وان سيدنا الشيخ الطيب لما جاله بلاغ من النائب العام احنا هناخد حقنا وكان ده معنى المقال جوه أي وصل المعنى اللي انت تق- خدت منه فقره وقلتها في بدايه أيوة.
الكلام الكلام ده كله مش محتاجه شيخ الازهر والشيخ الازهر احسن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا اقصى حاجه قلتها له في المقا... في اي اي اي حلقه بقول له يا شيخ الازهر اتق الله فينا هي اتق الله بقت تزعل ولا احنا ما بنقراش القران مم.
في صنف من الناس لا اعتقد ان ممكن شيخ الازهر يكون كده أي ولا اقبل ان اي عالم يكون كده اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم انا اعتبر شيخ الازهر اذا قيل له اتق الله يفرح مم.
لانه مش احسن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا لما ك- نادى سيدنا النبي قال له ايه يا ايها النبي اتق الله فاذا كان عند اخواننا المطبلطيه دول شيخ الازهر احسن من سيدنا النبي ده كلام تاني اكتر من كده لماذا لم تجلسوا معه مين قال ما انا بقول لك انا رحت بنفسي مرة واحدة
لا حول ولا قوه الا بالله مم.
يا سيدنا الشيخ ملهم هو الامام ولست انا انا جندي مع المستشارين
المستشارين بيقول لي الحوار الدكتور عبد الدايم بعد ما الشيخ طلب خطبه الجمعه في الجامع الازهر قلت له انا جندي انا وقتي كله للجامعه الجمعه اللي فضلتك محتاجني فيها ارفع السماعه قول لي يا عادي عبد الله روح اقول لك حاضر مش محتاجه بقى مم.
قال طيب ويوم يوم تحضر معانا في ال- في ال- في ال- في المشيخه يوم من الاسبوع من دوام شغلك يبقى في المؤسسه في المشيخه قلت له باي صفه اجي اعمل ايه في المشيخه اشرب قرفه وشاي انت تديني حته في المؤسسه خربانه وتقول لي انت مكلف تصلح بيه اجي لك بالاصلاح انا خداك روح ادي محاضره في المكان الفلاني اقول لك انا خدام انما اجي اقعد الناس فاكراني ان انا تحت القبه شيخ يظن بينا خير بكل اللي عنده مشكله بيجين خلاص بقى ده معارض اه ماشي هنجيبه يوم في المؤسسه في المشيخه خدنا اللقطه الشيخ عبد الله دخل يبقى اقبط اتكسر عبد الله مم.
يبقى اذا كانت في مصداقيه مع الناس راحت
نعم قعدنا في تلتين ساعة بهذا الكلام قال لي طب خليها بالتليفون قال لي من باب الأمانة قلت له يا فضيلة النائب أنا المكالمة هتكلفني قد كده تمن رغيفين عيش للعيال مم.
خليهم إنما أنت بتتكلم على حساب المشيخة وفلوس المشيخة كتير وقت ما هتقول لي تعالى مش هتأخر عنك ما سمعتش صوته بعد كده
من خلاص بقى احنا بن... احنا مش سياستنا التجريح يا شيخ منى آه وصل المعنى أنا إن وقفت الآن بين يدي الله لا شيخ الأزهر ولا مستشاريه ليهم في رقبتي حاجة أبدا وفي عز هذا الكلام لما كلفني أروح معاه أروح مكانه ممثل لي أطفيح وأنت كنت موجود هناك صحيح وأنت شفت بنفسك البهدلة اللي احنا يعني لو كان شيخ أزهر راح بنفسه كان يبقى المستشار بتاعه آه، مش أهانه بقى مم.
ده حط الطين على دماغه أي
مظبوط نعم يعني هو رجع راح قال له يا فضيلة الإمام آه، محمد حسان ما بيحبش الأزهر
صحيح في الوقت اللي احنا رحنا مم.
الشيخ قاعد والمشايخ مع اللواء انت كنت سا- سا- صحيح سا- صحيح صحيح بالعكس ما قامليش ولا قعدنا على الكرسي لا محمد حسان نعم يعني ناس بنكذب ولما انا بقول له احنا داخلين البلد هنروح ايه برنامجك يا سعاده الدكتور المستشار قال لي هنسال على بيت العمده والعمده يوجهنا اروح الاقي مؤتمر فيه 45000 موجودين والاقي الشيخ موجود واخوانه واللواء وقاعدين قبلها بيومين ثلاث ايام احنا نايمين في العسل يعني هو لو كان جايب شيخ الازهر من دماغه كده زي ما كان عايز كان هيجيبه للبهدله اللي انا اتبهدلتها دي مم.
ما انا اتبهدلت وانا اسمي شيخ الازهر ما دمت انا جاي بمثل شيخ الازهر يبقى انا شيخ الازهر في هذا الوقت حصل ولا ما حصلش تمام اللي هو لما ما عبرنيش والشيخ بيقول له ده ممثل شيخ الازهر قال له اقعد يا شيخ محمد شيخ محمد قال لا انا ما اقعدش اتفضل يا دكتور عبد الله وقعدني مكانه مش ده اللي حصل على نعم.
الملهم نعم الكلام ده احترام من الشيخ محمد ولا احترام من المؤسسه العسكريه ولا احترام لمقام شيخ الازهر مم.
مين اللي بيهين شيخ الازهر حبه المنتفعين اللي حواليه وتاني يوم لما كلمته وقالوا نايم وفضلت قاعد في مكتبه لغايه لما صحي وكلمته قلت له لا الكلام ده ما حصلش اللي حصل كذا كذا قال لي اكتبه كتبته ما فكرش يقول لي تعالى يناقشني في اللي انا كتبته سلبا او ايجابا اعتبرني يا اخي كذاب وانت بعتني مكانك مش واجب تسالني
طبعا ولو انا صادق وسديت الخانه مش تقول لي جزاك الله خيرا انا مش مستني منك جزاء ولا شكورا وصلت الشيخ مم.
ملهم ولا لسه ما وصلتش تمام انا مصداقيتي نيتي وصفحتي بيضه وشالي ابيض وما بمدش ايدي لحد طب ما هم بيقولوا كده الكلام على الواقع الطرف الآخر بيقول كده أنا برضو نيتنا جميلة وبنريد الإصلاح وإصلاح الأزهر والنهوض بالأزهر الناس اللي بتتصل وعودة علينا الأزهر دي.
إلى عالميته الناس اللي بتتصل علينا دي أي يعملوا انا انت راجل النهارده راجل مالتي ملياردير أي وعملت شركات في كل دول الدنيا وجبت مدير عام يدير لك الشركه بتاعتك آه كل العملاء بتوعك قالوك قرفنا منك وكفرنا بيك مم.
يبقى انت مدير ناجح صح مم.
تضحك ليه تمام انت مدير ناجح لا امال تبقى مدير ايه فاشل متاكد تمام فاشل
خروج خمسين ألف طالب من أسبوعين من الأزهر دليل إيه؟ اللي سبوا الدين من الطلبة يوم الأحد قبل الماضي بدليل إيه؟
قبل سب ال- الأزهر وإلى خمسين ألف طالب خرجوا من الأزهر إزاي تحويل يا مولانا
من الأزهر للتربية والتعليم آه
طب إيه وتع- الدليل على الكلام ده يا أستاذ ده الورق الرسمي آه الورق الرسمي لا بس ده رقم رقم مرعب الورق الرسمي آه هو فتح الشيخ للتحويل حتى أولى سنة والسنة دي الجديد التحويل كان وافد لتاني إعدادي أي دخل المرحلة الثانوية يعني فاضل على الحلو دك كل سنة وأنت طيب يعني خمسين ألف طالب حولوا من الأزهر للتربية والتعليم أيوة.
هو عدد طلاب الأزهر قد إيه؟
معرفش آه ما عنديش الإحصائية دي اه بس 50 لكن ألف طالب الورقة اللي أنا خدتها من قطاع المعاهد بتقول لي 50 ألف طالب خرج السنة دي
يا الله أه؟
وإيه السبب؟
الناس قرفانة المعاهد مفيش مدرسين أزهر مفيش قرآن انتظام دراسة مفيش خلاص أي تعنت في الامتحانات على أعلى مستوى نتائج زي الزفت تنسيق يشل يشل بنتفنن ازاي نعقد العيال ان انا اخد اقل عدد ممكن والباقي بح
مم.
بقى طالب بيدرس ضعف الطالب في الثانويه العامه وعشان ادخله طب اخد 99 ونص هنتكلم في ايه ليه طب آه، الكلام حضرتك ما هو ده آه، بيقولوا آه، طب ما هو اللي بيهاجموا الأزهر واللي معترضين على سياسة الأزهر وعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب و- آه، و- والفريق الفريق المستشارين إلى آخره طب ما هم كده بي- كده بيسيئوا للأزهر وبيخلوا الناس يبعدوا عن الأزهر ويطلعوا أولادهم من الأزهر هو ده انا بقول لك انا استحي ان انا اقرا الرساله لكن انت الناس اللي هتسمعها اللي هيتصلوا مباشره او اعمل انا اقول لك حاجه نعم اعمل لي مؤتمر الصبح أي يجي فيه فضيله الامام مش حد تاني اه ما يبعتليش التعبين انا ما بردش على حد اه لان مش هقدر اقول له واحد بعمه اقول له انت كذاب مم.
احنا كنا في مؤتمر ضحكوا عليا قالوا يا دكتور عايزينك في مجموعة من العلمانيين رافضة ان تكون في يكتب في الدستور الازهر والمرجعية اه انت ايه رأيك قلت لهم طبعا الازهر لازم هو المرجعية قالوا بس انت بت بتهاجم قلت له انا بهاجم الاخطاء اللي موجودة لكن هيفضل الاب اب مم.
محدش يقدر يقول غير كده يعني وان كانت فيه اخطاء فالاثر هو المرجعيه ومش هيفضل طول عمره على اخطائي قال طب محتاجينك معانا تقول لنا الكلام ده قلت لهم حاضر رحت فوجئت بانها مسرحيه كل اللي قاعدين من المكتب الفني للشيخ كانت على قناه الجزيره مباشر مم.
وما كملوهاش لما سخنا عليهم ما كملوهاش انا اتخنقت عمال اضحك للشيوخ زي ما هو شيوخ ما, ما انا استاذ هو استاذ هزق نفسي لو كنت هوكل عليها قلت له يا مولانا انت بعمام وانا بعمامه انا استحي اقول لك ان كلامك غير صدق احنا مش جايين هنا في فصل مديح للشيخ المفروض الجلسة دي لا مدح ولا قدح انا دعيت بكذا قلت الكلام ده على الهوا انا دعيت من اجل جهاز انا جاي ارد على العلمانيين اللي بيقولوا الازهر ما ينفعش فعلا طلع واحد من الحضور قال لا ازهر ولا اسلام ولا تقولوا لي الكلام ده وقال كلام يحمض النفوس اللي الميته أي سب الاسلام سبا صريحا وانا قلت له يا ابني ليك حق انت احنا قصرنا في حقك لو احنا ادينا دورنا كازهريين ما كانش واحد مسلم زيك يقول لي الكلام ده مم.
لو كان غير مسلم ما كنت زعلت طيب فانا ما تجيبليش حد تاني يجي شيخ الازهر بنفسه ويجيب معاه اللي يجيبه يقعد وراه بس هو اللي هيتكلم ومش هقول لك انا هناظره لا ندعي هنا من خلال القناه المحترمه دي ونقول كل واحد عنده مشكله احنا بنقول ان الازهر في اسوأ حالاته وان الاداره والخطط اللي محطوطه كذب على الناس وتضليل للناس هنقول للناس كده يجيب اللي يجيبه يا عمي مم.
هو راجل معاه السلطه ومعاه الفلوس ومعاه كل حاجه وانا ما عنديش حاجه خالص خلاص مم.
وهنقول للناس اللي تعبان من حاجه يجي واللي حول ابنه قرفان من الازهر نصره لدين الله يجي ووجها لوجه مع فضيله الامام وانا الذي سادافع عن فضيله الامام اذا كان اذا اذا في اي هجوم عليه هيقول لك ما هو الدكتور عبد الله والمعارضين للازهر هم عايزين كده هم عاوزين يوصلوا للدرجه دي واحنا مش هنمكنهم من ده لا هم حرين بقى والله سنه الله في الكون هتتم بينا او من غيرنا خلي بالك طيب طب ناخد اتصال هو ايه اللي حصل مع مبارك طب تعالى نعرف ايه اللي حصل معاه وربنا يسلم بعد الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ ملحم اهلا لو وسهلا سمحت أنا عاوزة أعرض عليك مشكلة اتفضل والله بالله العظيم أنا عندي ابني كان متفوق فوق ما تتصور في الأزهر أنا موديه أولادي الثلاثة الأزهر والحمد لله كلهم خاتمين القرآن ايوه مش موديهم الأزهر إنهم كده عشان خاطر ياخدوا كليات أنا كنت كل هدفي إنهم يتعلموا دينهم وإسلامهم ويحفظوا القرآن تمام جه السنة دي ابني ما شاء الله آه، كان متفوق جدا هو في سنه كام ثالثة ثانوي اه راح جاب 98% تمام
و... وبيجي في مادة زي مطالعة ونصوص يعني ما شاء الله المواد اللي هي ال... ال... ال... ال... ال... مش الشرعية اللي هي الأدبية.
العلمية مم.
دي فيها النهاية ايوه تيجي على تصحيح المواد الشرعية اللي هي بتاعت المدرسين بتاعت الأزهر فيها إهمال شديد ايوه يعني تبص تلاقي ابني نازل في الدرجات اللي هي المواد الشرعية والله والله وكان بذاكرها وباهتمام يجي زي مادة زي المطالعة والنصوص ينقص فيها تسع درجات ايوه رحنا عملنا شكوى وقالوا ادفعوا 400 جنيه واعملوا تظلم عملنا تظلم قال لا ابنك ملوش درجات تصور ابني يروح طب اسيوط اخر الدنيا عشان واحد من عشرة ايوه طبعا طب اسنان القاهرة آه واخد تلاتة- آه، 98 3 من عشرة عمرها ما حصلت مم.
طب اسيوط البشري واخد 98 وواحد من عشرة ايوه يعني عشان واحد من عشرة ان الولد اتعجب نفسيا يروح طب اسنان وفين في اسيوط ايوه وما فيش سكن مدينه جامعيه تروح ندور له على شقه ويقعد بالايجار وانت عارف الطالب بده يجي يلاقي اكله وشربه لا أيوة.
هيجي يطبخ وياكل ولا هيجي يذاكر ايوه هل دي نظام انتوا ترضوه
الدكتور هيرد على حضرتك طيب ماشي شكرا طيب احمد ربنا في ظل الإدارة الحالية يبقى نعمة قوي إنه لقى حاجة في أسيوط استحملي السنة دي وقولي له يا ابني مفيش حاجة اسمها هنتعقد البقاء في الأزهر ده جهاد أنا بقولها أهو جهاد ولنصبرن على ما آذيتمونا وعايزك يا ابني تجيب التقدير المرتفع ما تقلش عن جاي جدا إن شاء الله وتحول القاهرة السنة الجاية ربنا يوفقك يا ابني اكبر خاطرك امين اتصال اخر السلام عليكم الصبر جميل السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا كيف حالك أستاذ ملهم؟
في نعمه الحمد لله اتفضل جزاه الله فرج معك الله يكرمك اهلا وسهلا اتفضل إن- نفكر الشيخ الله يكرمه ويحفظه إن زمان قلت له أنا فإنهم ليه يرمموا وينشئوا بل يرمموا بالذات الترميم غير الإنشاء ولكن ما يرمموش الكادر التعليمي والمدرسين ليه ما يعينوش مدرسين ايوه عندنا في معهد ساحل العميد مركز مدينة الحمام محافظة مطروح عجز عجز عجز عجز في المدرسين
ايوه كمان عندنا في معهد ساحل العميد نجري لنا سنتين عشان يعتمدوا لنا بقرار فصل الاعدادي مفيش لا حياه لمن تنادي ايوه فنسال نسال فضيله الدكتور برضو ازاي ليه ليه ليه ليه ما يعينوش مدرسين؟ ليه ما يعتمدوش فصل اعدادي؟ ليه ما يهتموش بالتعليم نفسه؟ وليه يهتموا بالترميم؟ انا قلت الكلام ده دي تاني صرخه وتاني مره. وبمناسبه ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- بالعزوف عن ال- عن عن الازهر انا قدمت طلب بتحويل ال- الاولاد كلهم
ايوه للتربيه والتعليم اه
جمعية يعني كل العيال كافه العيال كام كم واحد يعني لا يقل عن 175 او حاجه زي كده حسبي الله لا اله الا الله ابتدائي كله واولى وثانيه اعدادي عشان نبقى صريح لا حول ولا يعني قوة إلا بالله.
يعني ثمان مراحل فيها
السنه دي واشهر فضيله الشيخ السنة اللي دي هو في حضرتك؟
المنطقه عندنا في مطروح اشهر يحول الطلب المدير الت- ال- التعليم الابتدائي والاعدادي وخلاص وعلى كده وخلاص وقال خليهم يحولوا طب هنعمل لهم المعهد إيه؟
فيه كم واحد الان طيب المعهد فيه كم واحد خلاص ماشي هم لسه ما حولوش لسه ما حولوش قالوا لا بعد بعد ما ن- نحولوهم نجروا في موال ال- ال- الاعتماد الاعدادي ولكن لي سنتين شكاوي وفكسات و و و و و رحنا للمحافظ ورحنا رئيس مجلس الله المدينه العظيم.
ورحنا لكل مكان
لا إله إلا الله.
ولكن دون جدوى طيب الدكتور هيرد على حضرتك دلوقتي مباشره نرد يا استاذنا الكلام ده غير اللي احنا بنقوله لا يعني انت بتقول لي هيردوا عليك ويقولوا لك ان انتوا مش عارف ايه اه احنا جبنا يعني احنا نعرف الناس دي لا طبعا كلها اتصالات آه، بتاتي الينا والله يا شيخ ملهم كل القرارات بلا استثناء قرارات ماكرة جدا وتعكس قدرة وكفاءة عالية قوي بس في الشر في الشر هيقول لك شر ايه احنا هن... احنا هنضر اولادنا اه احنا هنضر بيتنا نعم.
ومكاننا اللي كبرنا فيه بالراحة وتعرفنا بالراحة فيه بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة الملف ده انا لسه ما قرأتوش اه
لسه ما قرأتوش خلاص أيوة.
تحت الدراسة لسه ايوه ده جاي لي النهاردة اه ماشي ده بعدد الناس اللي هم كانوا شغالين محافظين القرآن ايوه
خلاص ومعاهم إجازات في القراءات تمام اتعملت لهم المسابقة الأزهر بيشترط إن عشان يشغلك محافظ قرآن بال بالعقد إنك ت... اللهم صل على سيدنا رسول الله تمتحن والسلام.
وما تقلش عن 80 درجة إن قلت عن 80 درجة ما بياخدكش امم نجحوا وشغالين بقالهم سنين لما جت الثورة لما جت الثورة قالوا اللي شغال بعقود ثلاث سنين يتثبت على مستوى الدولة طبعا انت عارف الكلام ده الازهر الثورة دخلت كل حتة الا الازهر والازهر كان صار طمعان ان النظام ده هيفضل موجود امم طمعان قوي انه هيفضل موجود ما اراش في القرآن يقلب الله الليل والنهار امم خلاص كانت النتيجة ايه ارغموا على تثبيت الناس دي ايوه
ال ال الاولاد اللي جم يقولوا ما فيش في المعهد غيرنا خلي بالك اه الم الم المندوبين اللي جوني بيقولوا المعهد اللي احنا فيه ما فيش في المعهد غيرنا يعني لو دول ما اشتغلوش ايه اللي هيحصل امم مفيش دراسه ما فيش محافظين اه وصل المعنى القرار يخيرهم عايزين تتثبتوا ويقليكم معاش تاخدوا وظيفة نوعية فنية بتاع التجارة يروح كاتب وبتاع الزراعة يروح مش عارف ايه، في التغذية كده وتسيبوا التحفيظ هو انت من وفرة ده انت العملية عندك امم ميح واللي لقاله إيه، ادي جايبين لي كشف التعيين اه اللي اللي لقاه له واسطه مشي يعني زميلي زميله للبنت اللي جاتني في نفس الدفعه بتاعتها في نفس القسم بتاعها اتعينت اه ماشي الحال وهي لا الورق موجود معانا اهو جاي النهارده يقول ممكن ينتدبوا خلي بالك اه ممكن ايه يعني يبقى في وظيفتهم النوعية وينتدبوا لايه ل- ل- ل- لتدريس القرآن الكريم اه خلاص اداريين المعاهد خايفين يقول لك لا ما نقدرش نعمل الكلام ده اه وصلت ورق هنا ما انا لسه ما رتبتوش لكن اهو اه لا هي اهي الحمد لله اه قررت لجنه شؤون العاملين مش بحضر مش عارف ايه معتمد من فضيله الامام الاكبر تنفيذ القرارات الصادرة بتثبيت السادة المتعاقدين على الوظائف الواردة بها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يتم ندبهم في ذات الوقت للعمل بوظيفة محافظ سدا للعجز خلي بالك سدا للعجز لحين إجراء مسابقة جديدة لسد العجز في وظيفة محافظ قرآن طب ما هو عندك يا فضيلة الإمام ولا احنا بنكره الناس في عيشتها انت انت واضح معايا المعنى نعم انا مش قادر افهمها انا مش قادر استوعبها ده النبي لم يخير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس عنه احنا ودك منين يا جوع عمالين نلف من الناحيه الثانيه ايه لكن احنا بنعقد الناس كل القرارات تصب في خانه واحده بس ان الناس يملون ويكرهون الازهر ومن فيه ويتركونه فارغا حتى لا تبقى من لا يبقى من الطلاب الا اللي بيسموهم الشعبة الخاصة وساعتها يلغى الازهر وتلغى جامعة الازهر ولا تبقى الا ثلاث كليات عشان اقول لك ان الكلام ده غير صدق يا شيخ ملهم اه ادي ورقة من ضمن الاوراق اللي معايا لمواطن اسمه نادي عبد الحميد بيقول لي ايه لدي بنتين حاصلتين على الشهادة الاعدادية تربية وتعليم 2011 2012 ايوه وترغب في التحويل إلى الثانوية الأزهرية رغبة في تعليم الشرائع الإسلامية والمحافظة على حفظ القرآن وحفظ المواد الشرعية والحصول على الشهادة الأزهرية العليا وبعدا عن الاختلاط في التربية والتعليم خلاص ايوه علما بأن البنتين يحفظان القرآن كاملا ومعهما إجازة بالقراءات العشر الصغرى ما شاء الله
انت اولادنا في الاعداديه معاهم المستوى ده يا شيخ ملهم لا لا لا
حافي لسه بيكلمني ولا دي معايا من اسبوع بيكلمني قلت له قول له اكتب لي اكتب لي وبعت لي بقى الورق المكتوب مدير المنطقه بتاعته كتب له بالفعل ان ما ينفعش احنا اولادنا يخرجوا من الازهر للتربيه والتعليم بلا قيد ولا شرط وتضليل الناس في الاعلام والكلام المنمق ان المؤسسه بتعمله وبتطور يقول لك وبنقبل التحويل للازهر ايضا بلا قيد ولا شرط فين مم.
فين احنا بنفرغ الازهر من مضمونه ومن محتواه انا ما بجيبش حاجه من عندي طيب آه، الثو... انت قلت ان الثوره وصلت الى كل مكان والى كل إلا مؤسسه الأزهر.
الا الازهر الا الازهر طيب ما في تصريحات آه، من آه، فضيله الامام وقيادات المؤسسه الازهريه بيقولوا بيقولوا ان في ثوره كبيره ستحدث خلال الايام ف- القادمه في في ف- قيادات وتغيير قيادات بعد الى ايه اخره عارف الثوره تحصل امتى اه الثوره هتحصل بعد ما يقفل ظرفها يجيب ظرفها ليه ليه ليه لان الخطه كده ليه بنقول كده ونوصل للدرجه دي لان الواقع كده انا الحل يا شيخ ملهم هي الازهر مليان سلبيات يا دكتور اما يطلع اسوا سلبيات في المجتمع المصري في الازهر الشريف لما يطلع الشيخ ملهم الشيخ يكذب الا الكذب مم.
النبي قال الكذب يتنافى مع الايمان اما تقول لي ده احنا بنمشي العيال من الازهر للتجويد لان احنا إيش- فضيله الامام يعتمد الكيف وليس الكم انت بتتكلم في ايه لو واحد معاه 10 مليون هل من التجويد اني بعزق تسعة عشان يجود المليون مم.
سمعت عن ال- عن النكته دي يا شيخ ملهم مم.
ولا عايز ال 10 مليون يبقوا 100 مليون التجويد ان ال 10 مليون يبقوا 100 مليون اللي ما يعرفش يجود المؤسسه بعيالها اللي فيها يروح يروح يا شيخ مولى مم.
ولو هو عايز يفضل قاعد ومخلص النيه للكرسي اللي قاعد عليه كان احترم الكفاءات اللي موجوده ولو سمع لهم كان جود اللي موجود وبدون ميزانيات والله بدون ميزانيات العقلية الإسلامية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يفعل الأعاجيب وبدون ميزانيات مم.
في ناس راحت كتبت لما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت اتصلوا عليه مجموعة من الشباب أئمة في الأوقاف طيب وفي الوعظ راحوا لمدير المنطقة وقالوا له احنا متبرعين نسد العجز المعاهد مفيش دراسة خالص اه
متبرعين نسد خريجين جامعة كلهم أئمة في الأوقاف و- و- وفي الوعظ وعاص في الأ- في الأزهر الشريف لغايه لما تجيبوا مدرسين بس عيالنا ما تروحش طيب
وكتبوا فعلا قالوا اكتبوا لنا ان انتم ما بتطلبوش الازهر باي مستحقات مم.
كتبوا ان احنا متطوعين ومش عايزين منكم حاجه تاني يوم قال لا التعليمات جت ممنوعه رجعنا في كلامنا احنا كده كويسين ينفع يا شيخ ملهم مم. لا ما ينفعش احنا بنتكلم لسه مع الجزئيه الاولى ان هو بيقول لي ان اللي بيتكلم على السلبيات ده بيأذيني نفسيا وده تطاول على مقام الامام طيب في رسائل جاية في رسائل في هذا ال- المضمون في البداية حرام عليك يا شيخ الأزهر أنا جايبة 94% وجات لي شريعة وقانون وهي من 65% حسبي الله ونعم الوكيل أنا ابني في ابتدائي أزهري بلطيم مفيش اهتمام بالدين والقرآن حسبي الله ونعم الوكيل في الأزهر كله حلو ووحش طيب هل هذا جزاء الإحسان من أول يوم وصل فضيلة الإمام للأزهر والأزهر في ازدهار ورفعة لكني أتعجب من قلة قليلة ترفض حتى ذكر اسمها لأنها واثقة أنها غير جديرة بالاحترام لتهاجم أعظم إمام للأزهر الشريف حتى الآن نحبك ونحترمك يا إمام المسلمين جميعا يا ناس يلي بتدافعوا عن الطيب وجمعة اصحوا فوقوا في حاجة اسمها ثورة قامت من سنة ونص أين الأزهر مثلما كان في عهد الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله كل ما نحاول آه، نخلص منهم برضو مفيش فايدة دي كمية الفساد في الأزهر في عهد الطيب حاجة رهيبة ده غير المحسوبية والواسطة طالبة أزهرية نحن الأزهريين غير راضين عن الأداء في المؤسسة الأزهرية ببعض الرسائل اللي وردت إلينا إيجابية وسلبية خلينا في اللي قالت اعظم امام وان المجموعه القليله دي الله يسامحها آه نعم خلي بالك آه انت بتعلنك بتحب الامام واحنا بنحبه اكتر منك أيوه
وصل المعنى أيوه وانا لما قلت لسيدنا الشيخ والله احبك في الله يا مولانا قال لي الحب ده للنساء وسمى بامراه كانت موجوده دكتوره موجوده في القعده انا مش هقول لك على التهكم وكميه التهكم اللي موجوده اذا ك... الناس دي فاكره ان بيعبدوا اشخاص من دون الله مم.
احنا بنعبد الطيب من دون الله لا طبعا الاحترام شيء والنصيحه شيء تاني يا شيخ ملهم وده المعنى اللي غايب عن الناس اللي بتتكلم هذا الكلام أيوه سيدنا النبي وهو أعظم إنسان صلوات الله وسلامه عليه لما نزل في مي... في غزوة بدر كلنا حافظين الكلام ده الحباب بن المنذر مش سأله المكان ده يا رسول الله وحي ربنا قال لك ننزل هنا لا نتقدم ولا نتأخر عنه ولا ده الرأي والحرب والمكيدة قالوا لا الح- الرأي والحرب والمكيدة قال له ده ليس برأي ليس برأي خلي بالك يعني بيصف كلام النبي او قرار النبي بانه ايه ليس برأي هذا خطأ يا رسول الله النبي غضب منه لا النبي نزل على رأيه مم.
هو ده الفرق بقى لو ان الامام فيما ينبغي ان يكون عليه لان ده مكانته عندنا امام المسلمين على عينه وراسه ده كلام صحيح ده يا رمزي لكن لو انه التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من احد ان يقول هذا الكلام الفاضي لاننا لا نقول هذا للانتقاص من قدر قدره لا يعنينا احنا لا هنتخنه ولا هنرفعه انا لو مدحته للصبح مش هدخله الجنه ولو ذميته للصبح مش هدخله النار خلوا هذا الاحترام ده شيء هيحاسبنا ربنا عليه امر قلبي أيوه احنا بنتكلم على ما هو موجود وهذا رسول الله أو اولى بيها ده حتى في الحقوق يعني لما جه النبي قسم صلى الله عليه وسلم بقى يوم حنين فادى ده 100 ابل 100 ناقه وده 100 ناقه وكتر العمليه قوي فواحد ما عجبوش قال دي قسمه ما اريد بها وجه الله وصل الكلام للنبي زعل اتغير صلى وجهه.
الله عليه وسلم قال ايه ما زادش على كلمة من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النقد حتى من المتجا... من الظالم احنا مش ظلمه احنا بنتكلم على واقع قلبنا محروق علشانه مش بنفتري الكذب لو احنا ما عندناش ادلتنا يقطعوا رقبتنا لما لما بنتكلم بواقع بمستندات يبقى لازم تقولوا جزاكم الله خيرا نعمل ايه عشان نخلص من النكد ده نعمل ايه عشان نخلص من النكد ده تيجي تقعد معانا في المكتب ونتكلم ونكون ينفعش لجنه بقى يا- ونتكلم ما نطلعش على الاعلام ب- بدل ما يبقوا كانوا 10000 بيطلعوا من الازهر او بيحولوا من الازهر للتربيه والتعليم بقوا 50000 بسبب لا.
ان انتوا بتعترضوا على الازهر لحظة الشريف لحظة لحظة لحظة أنا في الإعلام قلت وكتبت مقال عندك لو تذكر من عددين نعم ن- ناديت الناس بالثبات ايوه تذكر طبعا وقلت اللي بيخرج ابنه من الأزهر آثم مم.
قلت علينا أن نثبت وأن نصلح احنا ما بنقولش للناس خرجوا خلاص نعم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو أحسن من النبي دي حاجة تانية أما إذا كان زي النبي فنتعلم طيب النائب العام بعتله هو معنى النائب العام بعتله بقى إدانة لشيخ الأزهر مم.
أو إن ده تطاول على مقام شيخ الأزهر ليس تطاولا التاريخ يشهد ومش هقول لك بقى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الخلفاء الراشدين ولا عمر بن عبد العزيز متأخرة قوي نور الدين زنكي أي نور الدين زنكي جه واحد للقاضي عشان يشتكيه ظلما وزورا أي القاضي بعت معاه واحد عشان يجيبه فاللي رايح معاه خايف يخش على السلطان قال له تعالى في ايه قال له ده مرسوم من القاضي قال له طب يلا انا جاي معاك وراح معاه للقاضي وبعت رسالة للقاضي قال له انا اذا جيت لك تعاملني معاملة الخصوم مش تعاملني على اني السلطان أي
وقعد سمع الحجة من المدعي والحجة من المدعى عليه اللي هو السلطان فحكم القاضي للسلطان الراجل ملوش حجة راجل كذاب ملوش ما عندوش بينة ما احنا المبدأ اللي سبع عندنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
اليمين على من انكر خلاص فبعد ما حكم للسلطان قال له ايه السلطان بيقول للقاضي انما جئت معه لئلا يتخلف احد عن الحضور الى الشرع اذا دعي اليه فانما نحن معاشر الحكام اعلانا وادنانا الغفير والامير والوزير خدم لرسول الله ولشرعه سلام.
قائمون بين يديه طوع مراسيمه فيما أمر نمتثل وفيما نهى عنه نجتنب وأنا أعلم أنه لا حق للرجل عندي أنا جاي لك وأنا عارف أن أنا صاحب الإيه الحق بس أنا جيت عشان أعظم احترامنا لشرع ربنا مم.
ما بقاش السلطان أكبر من أن يقف أمام القاضي لأن مجرد وقوفه ده مش إهانة مش تطاول يا علماء الأمة لا ده بالعكس ده يضرب المثل الأعلى ما دام صاحب حق وإن لم يكن صاحب حق يستغفر الله لكن الوقوف في حد ذاته تعتبروه تطاول لا هذا هو ومع هذا ده بيقول أشهدكم أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به ووهبته له مش بتاعه أنا جيت نصرت دين ربنا شرع ربنا اتفضلوا لما يجي توصل هذا المعنى وتشوف الكلام ده وتشوف المعنى اللي, اللي ماشي احد العلماء كتب له اسمه عمر بن الملا بيقول له المفسدين كتروا عندنا ومش قادرين عليهم ولازم تدينا صلاحيات اكتر نذبحهم نقتلهم ن... يعني حكم طوارئ يعني خلاص فبعت قال له ايه قال له ربنا خلق الخلق وشرع عليهم الشرع اللي يصلحهم لما انت تيجي تطلب حاجة مش موجودة في الشرع انت بتتهم شرع ربنا انه ناقص وان انت جاي تكمله ودي جرأة على الله أنا لا أقبلها دي جرأة على الله أنا لا أقبلها فاتق الله والتزم شرع الله سبحانه وتعالى لما وصل الكتاب أراه للناس وقال لهم أدي الفرق بين أنا كنت فاكر نفسي زاهد وعالم شو كنت بطلب إيه وهو سلطان وملك وعايش في الطرف وبيقول إيه الناس دي وقفت بين يدي القضاء ما حسيتش إن ده نقص من كرامتها ولا زعلت لما واحد اعتدى عليها وملوش حق وملوش حق مم.
انما احنا لما بنطبل بنعمي الناس عن الحق طيب آه، هي خل... آه، في في مشاكل في فجوه في مشاكل كثيره آه، بين حضرتك او بين المعترضين آه، على او المعارضين لسياسه الازهر ورجال الازهر آه، اللي بيقودوا المؤسسه الى زريع الان طيب ما هناك حزب اغلبيه موجود الان لماذا لا تذهبوا الى حزب الاغلبيه وتتكلموا معهم وتضعوا كل هذه الخطط وهذه الامور كلها امامهم من اجل ان يتحركوا آه بعد الاتصال مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا اخ علي أستاذ ملهم كيف اهلا حال وسهلا معاليك؟
عليكم السلام يا ورحمة الله.
مرحبا بفضيلة ال- شيخ الأزهر القادم بإذن الله يا عم الله يرحم ابوك الله يحفظنا هي وإياك.
ناقصه ما ما هو ده اللي جايبنا ورا لا إن شاء الله بإذن الله أنت لها فضيلة عفى الله عنا وعنكم أنت لها صاحب الفضيلة إن شاء هم الله لا يجدوا كلام الا هذا ده متطلع ده عايز والله احنا طلقناها بالثلاثه ما احنا أولا، عايزين بعد حمد الله اتفضل نحمد الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين وما قل ودل أستاذنا أنا هكلم حضرتك بأشياء قليلة من كثيرة اتفضل ح- بالنسبة لفضيلتك الأزهر اللي بناه الفاطميون لهدم السنة ولكن كانت إرادة الله سبحانه وتعالى أقوى وأعظم فكان الأزهر حاميا للسنة ولكن ما يدمي القلب الآن نرى كأن الفاطميون يعودون نسأل الله العفو والعافية بالنسبة أستاذنا الفاضل الآن من يسأل عن تحويل 85 ألف تلميذ وتلميذة من الأزهر إلى التعليم العام وهذا م- من الكلام من المسؤولين في قطاع المعاهد الازهريه. أنت واخد بال حضرتك؟
مم.
لماذا لا يحاسب لو في دولة أوروبية يا أستاذنا كان المسؤول عن هذا القطاع الثقال لأنه هيكون عنده إحساس فلماذا لا يكون عندنا إحساس هذا أمر الأمر الثاني لماذا تبدأ دورات التربوية للكادر وامتحانات التربوي مع بداية العام الدراسي حتى يكون أولادنا في المعاهد الأزهرية ليس لديهم شبه تعليم نهائي الاولاد ما بيروحوا المعاهد الان علشان ما فيش حد يدرسهم يا استاذنا رد رقم ثلاثة مم.
بالنسبة كل الاولاد في الصف الثاني الاعدادي في منطقة الشرقية جالهم دور ثاني في مادة النحو هذا الامر لماذا يحدث هذا الامر لصف الثاني الاعدادي كل الب- الاولاد والبنات يجي لهم دور ثاني ثم في معهد في مدينة العاشر من رمضان كل الولاد نجحوا في الدور الثاني ما عدا معهد في مدينة العاشر من رمضان 63 بنت يسقطوا يعيدوا السنة بعد ما نجحوا في 17 مادة يعيدوا السنة على خمس درجات في مادة النحو فقط
ايوه بالنسبة يا أستاذنا بالنسبة للجامعة قال أولا ألا يستحي شيخ الأزهر أن يسمع هذا الكلام ويظل في مكانه ألم يرحل بكرامته يا أستاذنا جامعة الأزهر فيها شكاوى راحة لرئيس الجامعة وفي آه، مكتب تحقيقات عضية التدريس من سنة سرقت كتب ونتاج علمي ومال عام ولم يحقق فيها لعند الآن يا أستاذنا لا حول ولا قوة هذه الامور امور خطيره جدا جدا في جامعتنا لا حول ولا قوة إلا بالله احنا في هنا في كليه في في مدينه العاشر من رمضان فيها 45 منتدب من خارج الجامعه اتوا اخذوا درجات الناس اللي في الجامعه 45 وهناك تعنت ومفيش اي واحد من جامعه الازهر داخل الكليه هنا بتعنت المسؤولين في جامعه الازهر الكريمه مم.
يا استاذنا الفاضل الجامعه فيها القاعده اللي بتقول لو سرق الشريف تركوه ولو سرق الضعيف اقاموا عليه الحد نسال الله العفو والعافيه لا حول ولا قوة يا استاذنا الفاضل الجعبه مليئه فلماذا لا يتحرك اهل الدم والاحساس القانون الان بيحمي شيخ الازهر لماذا لا نتحرك لتركه لهذا المكان لمن يقوم بشرع الله سبحانه وتعالى
نعم في يا الله استاذنا يبارك فيك.
الكريم في الكليات في جامعه الازهر بيتغير امتحان الدكتور اللي محطوط وفي ناس ما بيحطوش امتحانات وبيتحط لهم ال- البدلات بتاعت ال- تمام الناس تمام اللي حطوا نعم تمام شكرا جزيلا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ ملهم اهلا وسهلا سلامي لضيفك الكريم ربنا يكرمك اتفضل الله يكرمك انا ابو معاذ من كفر الشيخ آه، المشكله في الازهر يا استاذ ملهم ان مفيش حد بيشرح ابني في سنه تانية اعدادي في سنه سته كان طالع من الاوائل وراح المسابقه بتاعه القاهره حاطط تاني اعدادي مستوى.
فين فين تانية اعدادي في كفر الشيخ في معهد الطائفه الديني اه
راح راح مسابقه في في القاهره ومع الاسف سقطوه وانا بديله درس يعني بديله درس في جميع المواد بياخد دروس خصوصيه ايوه و- وانا يعني لا في تعليم في الازهر ولا في احتنا في الازهر ولا وانا مستحرم ان انا احول له من اثر تاني وما يعني انا ليا بنت تانية في في الثانوي العام وانا راجل شغال يعني مخلص دبلوم وقاعد من الناس اللي قاعده بشتغل في الحديد معي.
وبدلهم دروس هنا وبدلهم دروس هنا ومع الاسف معي.
يعني اروح المعهد ما فيش لا شرح ولا اتقاء ولا حاجه حول ولا قوة.
ويعني انا خايف ان انا ح- اوديه المدرسه تاني اشيل حرمانيته حافظ 26 جزء حرام ان هو يسيب الازهر واحوله ال- ال- التعليم العام يعني بصراحه والله ما احنا عارفين نعمل ايه بصراحه والفساد كتر يا استاذ ملهم يعني نعم.
مش على حد ال- الازهر اه ال- ال- ال- الطب ال- ال- برضه ليا مشكله في ال- في معهد الكبد بكفر الشيخ ال- ال- المدام عندها فيروس ألف سلامة.
ومقدم الولد بقاله شهرين ونص ايوه وكل لما اروح اسال عليه يقولوا لي ناس بره كده تقول لي ادفع 100 جنيه ربنا عشان يصبرك.
اخلص لك الولد ربنا وما يسلمك فيش حد بيتقي الله لا في راتبه ولا في عمله ولا في دينه حول ولا قوة إلا والله بالله.
المستعان بس يا استاذ ملهم ربنا يصبرك ربنا ربنا يصبرك الشيخ محمد حسان الله يكرمك نزل لنا رقم رخيص بدل الرقم اللي هو 23 66 ده في- لا، عشان في الناس رقم، لا، المساكين في- اللي زي حالتنا أنا بقول يشتغلوا لحضرتك- يتصلوا على القناه ب 15 جنيه ما انا بقول لحضرتك اسمعني يا حاج اسمعني الله يبارك فيك ويعزك ويصبرك يا رب اللهم امين آه، هو في احنا في اربع ارقام موجودين على الشاشه بس اللي يتابع واحده واحده احنا في اربع ارقام على الشاشه في ارقام اللي في رقم آه، اربع ارقام وفي رقم آه، تاني وفي رقمين تانيين ارضي اللي مش قادر تتصل على اللي هو الرقم الاربع ارقام وتدعم به القناه اتصل على الرقم الارضي وهو بسعر المكالمه العاديه وتدخل علينا على طول يعني ده متاح وهذا متاح بفضل ربنا ما بنعملش زي القنوات التانية ان احنا نحط الرقم بس اللي هو الاربع ارقام نجيب رقمين اربع ارقام ونستغل الناس احنا ما بنستغلش الناس بفضل ربنا ولكن احنا بنقول ايه الرقم ده موجود الاربع ارقام وهي موجوده على الشاشه ده اللي بيتصل اهو دعم لقناه الرحمه وفي رقمين تانيين ارضي اللي هم الرقمين الارضي اللي 3 8 3 5 8 70 او 8 69 يا ما انتش قادر تتصل بالاربع ارقام اتصل على الرقم ده وهو بسعر المكالمه العاديه وربنا يبارك في الجميع حزب الحزب الحاكم اين هو من الازهر الشريف والفساد الموجود في الازهر الشريف بعد الفاصل مشاهدينا الكرام
والفرحة جائزة كبرى